بسم الله الرحمن الرحيم احمدك ربي واستعينك واصلي واسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق الى تحديد معنى الحمد وبينا انه انفعال النفس بكل ملكاتها للمنعم بجلائل النعم وقلنا ان الحق سبحانه وتحا- وتعالى من رحمته ان وضع لنفسه صيغه الحمد له حتى يستوي في ذلك القادر على البيان والعاجز عن الاداء وقلنا ان حيثيات الحمد بدات الحمد لله وقلنا ان هذا اللفظ معناه انه علم على واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال التي ادتها الاسماء الحسنى فيما سمح لنا ان نعرفه من اسماء ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا حين يسال الله بكل اسم هو له سمى به نفسه انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ومما يدل على ان الكمالات في اسم الذات لا تتناهى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرض المقام المحمود في الاخره والشفاعه العظمى لامته قال فالهمني ربي محامد يعني شيء جديد لم أكن أعرفه من إيه؟ من قبل لأن كمالات الحق لا تتناهى وإنما هو يعطينا بالقدر الذي يعلم أنه يؤدي عندنا مهمة تكاليف الحياة وسنعرف له من الكمالات ما لا ينتهي يوم نلقاه إن شاء الله حين يستهل الحمد بحمد الله وكلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق وما دامت كلمة الله تعني المعبود والمعبود بحق فالعبادة لا بد أن تكون بتكليف والتكليف إنما جاء ليضيق حركة الاختيار في الإنسان افعل هذا ولا تفعل هذا فكان المقتضى ان يكون الحمد اولا للربوبيه المنعمه بايجادنا من عدم وبامدادنا من عدم لكن ان تستهل بالله المعبود والعباده تقتضي تقييدا للحركه بفعل ولا تفعل فكانه يقول لو تنبه العاقل لعلم ان الذي يستحق الحمد اولا هو الله المعبود المكلف لان المتفضل قد يكون محمودا عند الناس ولكن المكلف يكون شق على الناس ولكن لو علم الناس قيمه التكليف في الحياه لحمدوا الله على انه كلفهم بفعل ولا تفعل لأنه ضمن بذلك عدم تصادم حركة الحياة وحين يحمي حركة الحياة من التصادم يكون العالم في استقرار وفي أمان حركته متساندة لا متعاندة إذا فالنعمة الأولى هي أنه معبود ومكلف وبعد ذلك جاءت المسألة المادية الأخيرة في رب العالمين خلق من عدم وإمداد من عد الحيثية الأولى الله الحيثية الثانية أنه رب العالمين وقلنا كلمة رب العالمين تطمين لخلقه على أن عالما من العوالم الخادمة له لن يتخلى عن هذه الخدمة لأنه لا يتلقى الأمر إلا من إله واحد فليس هناك إله واحد يجعل أي عالم من العوالم يتور يتمرد على المقدوم من الإنسان فتطمين الناس قال أنا رب العالمين ولذلك يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العالم الذي في خدمتي بحكم القهر وبحكم التسخير من المتفضل قد يضيق ذرعا بتصرفي عليه يضيق ذرعا حين يراني عاصيا لربي فينبو بي كل شيء حولي لأن كل شيء حولي مستقيم على منهج الله قهرا فيرى الإنسان الذي هو في خدمته عاصيا هذا هو عدم الانسجام بين الكون وبين الإنسان ولذلك يصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الامر تصويرا يحدد معنى رحمه الخالق التي تطفئ حنق المخلوق مخلوقات من السماء والارض والجبال والبحار يعرض الرسول ان قالت الارض يا ربي ائذن لي ان اخسف بابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك إذا الأرض نبت به وقالت السماء يا رب إذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك وقالت الجبال يا رب إذن لي أن أخر على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك قالت البحار يا رب إذن لي أن أغرق أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك إذا فالعوالم اللي في خدمتي ضجت من ان هي في خدمتي وتعلم جيدا من سخرها لهذه الخدمه ومع ذلك تراني انا المخدوم بعصم فيقول الحق انظروا الى الى كلمه بقى عشان نعرف الرحمن والرحيم فيقول لو خلقتموه لرحمتموه دعوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم تلك تجليات صفة الرحمن وتجليات صفة الرحيم وكيف ضمنت لنا بقاء العالمين في خدمتنا مع معصيتنا لمين مع معصيتنا لمن سخرها لخدمتنا ولذلك أنا قلت مرة في بعض اللقاءات إن ظنون الناس وعقولهم لا تتسع إلى إدراكات العالم الجمادي والعالم النباتي والعالم الحيواني هي إدراكات تستطيع أن تتفاهم مع خالقها هي ما أقدرش أنا أتفاهم وياه إنما خالقها يتفاهم وياه بدليل انه في الخلق الاول قالتا اتينا طائعين ونسب لها ايه نسب لها قولا قالتا ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض قال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين وهل يقال لشيء او يقول شيء الا ان فهم عن القائل وعن المقول له بس احنا ظنوننا ما بتتسعش بدليل ان الله حينما اخبرنا انه علم سليمان منطق الطير علم سليمان انه فهم عن النمله وفهمنا ان الجبال يسبحن مع داوود اذا علمنا انها عوالم لها ادراكات مناسبه لها الادراكات اللي مناسبه لها تخليها تنفعل بل قلنا ان فيه ترقي ترقي بأن يجعل لهذه الجمادات عواطف العواطف دي المشهور انها عند الإنسان بس إنما لما نيجي نتكلم ربنا عن بني عن قوم فرعون يقول إيه أخرجناهم من جنات إيه وعيون وزروع وما إيه مقام كريم ونعمة كانوا فيها فما بكت عليهم السماوات والأرض الله كأن السماوات والأرض لها بكاء من من يقول هذا نعم لها بكاء بكت السماوات والأرض ما بكتش عليهم إذا فهي تبكي على من لو أنها لا تبكي على أحد ما كانش فيه خصوصية إنما فما بكت عليهم السماوات والأرض يدل على أن السماوات والأرض تبكي على حد نعم تبكي على العبد الذي انفعل بالتكليف انفعالها بطاعة التسخير فلم يعص الله سبحانه وتعالى لأن ده هو الإنسان اللي بقى منسجم وياه فإذا ما كان هناك مكان يرى الإنسان مصلي وطائع ولم يشهد عليه معصية يقول لك ده زي في الطاعة طوال ده يوم لما يفرقوا هذا الإنسان المنسجم معاه يوم يزعل ولا ما يزعلش ولذلك سيدنا علي قال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان موضع في الأرض وموضع في السماء أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه المكان اللي بيسعد كده وهو بيصلي فيه كده وساعة المكان ما, ما يسمع الصلاة ويشوف واحد مصلي كده يبقى منسجم وذلك الإنسان لأنه يعتبر صديق له وياه إذا لما يشوف إنسان بيعمل منكر يبقى المكان عمال يلعن فيه طائع زيه يبقى منسجم وياه هذا موضعه في الأرض وموضعه من السماء بيبكي إيه الموضع المصعد عمله الطيب إذا فدي لها إيه انفعالات فإذا قالت الأرض كذا وقال هي قالت لي ولا قالت لمن خلقها لمن خلقها لا يعز على من خلقها أن يتفاهم معها وتتفاهم إيه معه لأن الأشياء في التكوين منفعلة للخالق فهو حين يخاطبها ده انت اذا نظرت كده الى القران تشوف ايه انما امره اذا اراد شيئا شوف بقى ان يقول له طب ده, ده ده قبل ان يكون بقت كلمه له موجوده ده بيقول له يقول له وبعدين جت كن بعدها هو لا ياتي الا بعد كن فكيف يقول له قبل ان تاتي كن إذا فكل شيء في الوجود منفعل لخالقه أن يقول له هي له كن أمال بيقول لمين طب ما قبل ما يقول كن ما كانش موجود لم يكن موجودا قبل قوله كن فكيف يقول له هي يقول له يبقى ده مستحضر عنده المكت موجود يقول له ابرز بس ولذلك لما سئل ما شغل ربك الآن قال له أمور يبديها ولا يبتديها يبديها في فرق بين أن ذا يبدي مش يبتدي فكأن حينما يقول له كن فيكون هو بدأها إنما كن ديا يبديها يظهرها للناس إنما المسائل كلها مفروغ إيه مفروغ منها امال كيف نفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الجنه عرضت علي ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت لو شئت أن آتيكم بقطاف منها يدل على أنها حقيقة واقعة مسألة واضحة إذا فقول الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فكأن الشيء في العلم الأزلي موجود ولكن الإبداء هو اللي ناقص لأنه بيقول له ومع أنه لا يوجد إلا بعد كن هيقول لمين بقى كن يبقى اذا مسائل ابدائيه مش ابتدائيه فالحق سبحانه وتعالى يعرض لنا بقى الايه الحيثيات بتاعت الحمد يبقى الله مكلف لو ما كانش كلفنا بيفعل ولا تفعل كانت بقت شقاء كان القوي يبقى بقوته والقادر بقدرته وكل اللي يقدر يعيش فساد يعمل اذا فحمايتنا جاءت منين جاءت من التكليف من الاله كان المفروض ان الامتنان يبقى برب قبل اله لان الاله مكلف والتكليف هيقيدني شويه نقول له لا ده التقييد ده هو الخير لك لانك يجب ان تنظر لا الى تقييدك ولكن انظر الى تقييد بقيه الخلق بالنسبه لك انا ضربت مثل قلت هو قال لي لا تسرق من فلان تقييد لحركته نظره الحمق تقف عندها تقول أيد حركتي أقول له لا ما هو أيضا قيد من أجلك حركة كل الناس قال لهم برضو ما تسرقوش من فلان يبقى مين اللي كسبان يبقى أنت اللي كسبان لأنه قيدك وأنت واحد وقيد من أجلك الملايين يبقى ما تاخدش انت لا التقييد على انه تكليف ليك لوحدك ده تكليف لكل الايه ده تكليف لكل الناس اذا فحيثيات الحمد الله حيثيات الحمد رب الايه العالمين وكلمه الرب دي هي كلمه الالف الاول الالف الاول لان الخلق من التربيه الامداد كده وال من التربيه اذا دي الالف الاول قبل ان يكلف ولذلك حين يعرض الحق لنا في عالم الذر واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم ما قال لهمش ألست إلهكم لأن لسه مش حكاية تكليف في عالم الذر إنما دي ربوبية ربوبية العطاء ربوبية التربية ألست بربكم قالوا بلى أيوة أنا خليتكم تقروا دلوقتي مخافة أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم دي الالف الاول لعالم الذر ومعنى عالم الذر يعني العالم في خمائر تكوينه مش العالم في نهائية تكوينه عالم في خميرة تكوينه الرسول عليه الصلاة والسلام لا لما يجي الآية مثلا نفهم الآية كده وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم طب هم مين بنو ادم افهم الايه كده واذ اخذ ربك من بني ادم من اول ادم الى ان تقوم الساعه مش دول بنو ادم طيب ادم الماخوذ مين ادم الماخوذ منه طب اذا كان اذا كان بنو ادم من اول ادم الى ان تقوم الساعه يبقى ده الماخوذ منه فايه الماخوذ ايه بقى ذريتهم طب ما هم هم مفهوم الكلام أو وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم هذا المعنى يعني الله ظهور بني آدم من هم بنو آدم الخلق من أول آدم إلى إيه إلى ساعة هذا هو المأخوذ منه هنجيب ظهور دول وناخد منهم ذريتهم الله طب ما دام الخلق ما دام من اول ادم الى ان تقوم الساعه ما هم هم عين الايه؟ هم عين الذرية يبقى اتحد المأخوذ والمأخوذ منه اتحد المأخوذ والمأخوذ منه طب هي ايه الفرق وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم من هم بنو آدم من آدم إلى أن تقوم الساعة ومن ذرية هؤلاء طب هم هم يبقى إذا اتحد المأخوذ والمأخوذ منه يبقى كلام مش يجي الحديث يشرحها يقول ان الله مسح على ظهر ادم واخرج ذريته كالذر وخاطب الذريه والست بربكم قالوا بلى يبقى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم يعني واذ اخذ ربك من ظهر ادم ذريته
كل الذريه واشمعنى قال من ظهور بني ادم قال لك لانها متداخله ازاي أنا ضربت مثل بسيط عشان نقرب المعنى قل إن الإنسان منا حي الآن حياته ممتدة لحد ما أخذ الحياة دي من الميكروب اللي انفصل عن أبوه الميكروب ده كان ميت ولا حي حي وانفصل عن أبي الحي ولا لا طيب وميكروب أبيه وميكروب أبيه سلسلها كده لمين الله يبقى اذا انا في حياه موصوله الى ادم في حياه موصوله الى ادم حياه موصوله ايه لو طرا الموت على سلسله منها لانقطعت لو الميكروب اللي جه من ظهر اي جد من اجدادي مات انقطعت يبقى اذا حياتك انت عن الميكروب اللي نشا من حي هو ابوك وابوك عن ميكروب حي نشا منين وهكذا وهكذا يبقى اذا فكل حي فينا فيه حياه موصوله لادم وفيه جزيء موصول لادم لان برضو الميكروب اللي جاي حته من ابويا هو نفسه كان حته من جده وهو حته من جد وهو حته من جد وهو ح- الله تبقى المساله لما توصل لادم يبقى كل واحد منا في حته من ظهر من ظهر ادم فيه حياه من ادم ها، وفيه ايه جزيء من وقربت المساله دي بانني قلت اذا جئنا بقاروره ماء وجئنا بسنتيمتر مكعب من ماده ملونه حمراء مثلا السنتيمتر المكعب ده لو وضعته في قاروره الماء ورجيت القاروره هزتها للمزج يبقى كل قطره من قطرات الماء فيها جزيء من الايه الماده الايه الحمراء طب هبني جئت بالزجاجه دي ووضعتها في برميل برضه لو خدت قطره من البرميل هيبقى فيها جزيء من الله طب لو رميتها في بحر ورجيت البحر كويس قوي قوي برضه لو خدت اي قطره من اي حته هيبقى فيها ايه جزيء من اهو احنا كده كل واحد منا فيه جزيء من ادم الحياه ممتده من من ايامها والجزيء المادي ممتد من ايامها يبقى لما ربنا بيقول واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم هيجيب السنتيمتر الايه سنتيمتر الذر ده ويخاطبوا يقول الست بربكم قالوا بلى قالوا يبقى اذا كلمه رب دي هي الالف الاول قبل ما ما نتوجد وهي الالف المصاحب ايضا ازاي ام قال لك سعه الانسان ما اسبابه تضيق بيه والهموم تحيط بيه والمهالك خلاص ما فيش اسباب الانسان ما كده شوف قال ايه بقى يوم هيفتكر كلمة رب بقى دلوقتي وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه مش قال دعا الله لأن الرب دي هو المتولي الإيجاد والإيه وت- قال مش أنت جبتني في الوجود مش أنت اللي ربتني أنت اللي تقدر تعمل كده لأن الأسباب ما فيش ما, تنت... ما تقدرش عليها آه وإذا مس الإنسان ضر دعا ها ربه منيبا إليه مش كده ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان يدعو اليه وجعل لله اندادا ليضل عنه يقول لك لا اصلا أنا كنت ناصح وكنت محتاط للمساله يا اخويا انت كنت عمال بت- بت- منفزع الى الله و... وعمال تتقلب على يوم تقول يا رب ما فيش الا انت اه يبقى اذا كلمه الرب هي لا تزال الملاذ لنا الى الان يبقى هي من الاول في عالم الذر وهي رب الايه رب العالمين وبعدين قلنا الرحمن ها، الرحيم تلك تنامة تستحق أيضا الإيه؟ تستحق الحمد وكلمة مالك يوم الدين دي بقى دي عمدة اللي تستحق الحمد الكبير ليه؟ قال لك لأنه لو ما كانش مالك يوم الدين كان الذي صنع شرا استمتع به في الدنيا قد خرج من حدود التكليف وأراح نفسه وشقي الملتزمون بالتكليف نعم. يبقى كونه ملك يوم الدين دي نعمة هي اللي بتوزن الوجود ليه؟ قال لك لأن لو أنه ما هوش مالك يوم الدين كان الإنسان منه إذا ما كانش قوي ما يعرفش يتحرك في الحياة ليه؟ قال لك لأن أنت حركتك إذا كنت مستقيما على المنهج بتنفع غيرك في دنياه ولكنها لا قد لا تنتفع بها إلا في أخراك يبقى أكن ثمرة التكليف مش هتبان في الدنيا لأن أنت سلوكك منظم بالنسبة لغيرك فغيرك اللي انتفع بأنك كويس انما انت شقيت بان غيرك مش كويس يبقى لو ما طمنيش وقال لي ده بقى ما انا مالك يوم الدين يعني ما تفتكرش انها ضاعت ده عندي آه. يبقى طمني تطمين ايه تطمين كامل لما نيجي ننظر الى كلمه مالك يوم الدين او مالك يوم الدين هي قراءتين يعني ولذلك تلاحظوا انها مكتوبه في المصحف ميم لام كاف وبعدين القراءة اللي تقراها ملك تبقى ماشية وبعدين فيه مادة كده اللي يقراها ايه مالك ففي قراءتين اه اذا ادركنا سر حذف الالف هنا علشان الشكل يخدم الاسمين إن قرأتها مالك المادة اهي وإن قرأتها ملك تبقى الصورة موجودة عندك ملك الله فيه لما تيجي تنظر إلى المسألة دي تجد إن الناس لما قالوا إيه مالك وإيه ملك المالك كل واحد يبقى مالك أنا أملك عبايتي أملك المتاع بتاعي أملك أي حاجة إنما مش كل واحد ملك يبقى الملك له تصرف على المالكين يبقى ملك يبقى ايه يبقى اعلى يعني نقول له طب كويس قوي لكن هو الما الملك ده صحيح تصرفه اعلى ها؟ على المالكين انت مالك وهذا مالك وده مالك وده مالك وده مالك كل واحد مالك اللي عنده ايا كان اهو مالك لكن لما يجي الملك ها؟ يبقى على الايه على الكل نقول له له المالك يتصرف في ملك الغير ده ما يتصرفش في ملك الغير ها آه، ما هو ما يتصرفش في ملك الغير انت تعرف الملك دي او الرئيس او حاكم الدولة او او لاخره رئيس على مين رئيس على المخالف لقوانينه بس انما اللي مش مخالف قانونه ولا له دعوه عندي وانا مالي وماله يعني متى يكون رئيس عليه مخالفه انما ما دام مش مخالفه ولا ولا اي حاجه خلاص انتهى الله اذا مش معنى فالذي راى ان ما ملك يبقى يدخل في حوزه تصرفه مالكين راى ان كلمه ملك ابلغ من مالك والذي راى ان مالك لا يتصرف في مال غيره بل هو جاء ليحافظ على ايه خمسه اشياء قاعد كده عينه مفتحه لامته او لرعيته عشان يحافظ على خمسه اشياء للناس الدين والنفس والعقل والنسل والمال مهمة الحاكم جاي يعمل ايه؟ انه يحافظ ليا على دول اذا فهو بيحافظ لي على ما املك مش بيتصرف فيما املك آه. يبقى جاي ليا جاي ليا انا يبقى يقول لك اذا هنا مالك ابلغ من ملك انما يقول لك لكن الملك في ظاهر الامر في الدنيا عند الناس بيتصرف في المالكين فقال لك تبقى مالك ابلغ ولذلك ربنا هيدينا يقول لك انا تركت كلمة ما ما- ملك ل- ل- لخلقي يبقى ده ملك وده ملك وده ملك وده يملك لك شيء وده يملك لك شيء لأن دي أسباب دنيا الأسباب لكن لما نيجي في اليوم الآخر بقى لا مالك ولا ملك لا مالك ولا ملك ولذلك قال لك ايه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ طب ما هو الامر في كل وقت لله قال لك لانه انما ده بعض اوامره لخليفته في الارض يبقى في دنيا الاسباب اللي احنا عايشين فيها ادى شيء من عنده لبعض الخلق انما في الاخره لا اذا بيطمني على انك ان بليت بمالك او بملك يطغى فيك بحكم الاسباب والمسببات لانه مثلا يملك لك شيئا يقول اللي هيسعدك بقى في الاخره ان هو بس لوحده مالك يوم الدين او ملك يوم الدين فاطمئن الى انك انت فيه وقت هتخرج فيه من طغيان البشر او من طغيان الذين لا ياتمرون بمنهج الله واطمئن جدا على انك انت ايه ما فيش لا مالك ولا ملك باي معنى شئتها ان كانت مالك ابلغ ولا ملك ابلغ انما لمن الملك اليوم لله الواحد الايه الواحد القهار ما تيجي تقول مالك ملك او مالك يوم الدين هنا ملك او مالك وهنا يوم والدين كلمة يوم دي آه، العرف الشائع او العرف الاصطلاحي او العرف الفلكي او العرف الجغرافي اللي بنعرفه احنا ان كلمة يوم بتبدأ من وقت الى مثله في ال- في القابل يعني من شروق الشمس لشروق الشمس مثلا او من غروب الشمس لغروب فهي تشمل ليلا وايه ده نسميه اليوم ده يوم فلكي او يوم ايه جغرافي انما لما نيجي اليوم في التشريع عندنا نقوم نجد اولا مالك يوم ويوم ظرف زمان مش ظرف زمان كل حدث له ظرف زمان يعني زمان يقع فيه ومكان يقع فيه أيوجد حدث أي فعل لا يوجد في زمان ولا يوجد في مكان مش ممكن لازم أي حدث وأي فعل يوجد في زمان وفي مكان من الممكن أن يملك المكان الظرف الزمان إنما كيف يملك الزمان ما يملكش الزمان ولذلك المفسرين قال لك مالك يوم الدين اي مالك امور يوم الدين لان ظرف الزمان ده ما يملكش قال لك لا ده ما يملكش عندك انما عنده هو يملكه لانه هو اللي يملك اطلاقه يقول ابقى يوم الدين اطلع يا يوم الدين اه يبقى اذا هو اللي ايه لا يجليها لوقتها الا هو يبقى مالك اليوم نفسه يجي امتى هو اللي يملكه بس هو اللي ايه اللي يملكه بقى انت قست الزمان والمكان والزم- والمكان قد يملك والزمان لا يملك بمقاييس ملكيه البشر لكن ده احنا بنتكلم في الله يبقى مالك اليوم يا تقول مالك امور هذا اليوم كله طب هو متى لم يكن مالكا قال لك هو كان في ملك ومستخلف في ناس انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه مديلهم حاجه انما في ال- يوم القيامه مفيش حد هيبقى في ايده حاجه ابدا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار طب ما هو كان قبل كده لمين قال ايوه عند العاقل لله لكن عند ظاهريه الناس ربنا مدي للناس آه، تصرفات في امور الناس لكن في الاخره مفيش الا ايه الا الا هو كلمه يوم بقى هنا هتطلق على ال 24 ساعه ولا هتطلق على مقابل الليل تطلق على ايه على مقابل الليل أم قال لك سيروا فيها ليالي وأياما آمنين يدل على أن الليل مقابل ال... لا اليوم يبقى إذا اليوم هنا معناها الإيه معناه النهار لا اليوم معناه النهار سبع ليال وثمانية أيام يبقى فيه ليال وفيه إيه لا أيام هنا في المنطق هنا ليالي وإيه وأيام طيب هو مالك يوم الدين ده ما دام هنا الليالي والأيام يبقى اليوم هنا معناه النهار هي هي هي, هي القيامة دي هتبقى بالنهار طب ده احنا ما نعرفش هتبقى ازاي ليلا او نهارا مش كده ولا ايه طب يبقى سماها يوم ازاي ما دام اليوم عنده مش هو ال 24 ساعة لأن جايب مقابله النهار مش كده؟ يبقى اليوم عن ال- ال- جايب مقابله الليل يبقى اليوم عنده مقابل الايه؟ النهار طب يسميها يوم ليه بقى؟ طب ده احنا ما نعرفش هتيجي بالليل أو بالنهار مم. نقول له تعالى لأن النهار فيه استيقاظ الحركه والناس قبل اليوم الآخر هتشملهم غيبوبة ال- الموت يبقى لما يجي اليوم كأنه إيه استيقاظ من كأنه إيه استيقاظ من الله ولأن في اليوم الآخر هنتعرض بقى للإيه المجهودات والأهوال وده محلها دائما الإيه النهار ولا الليل برضو الإيه النهار طيب ادي كلمه يوم لكن اذا قال الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شان يبقى معناها ايه ان اردت ان اليوم اليوم الجغرافي بتاعنا ده 24 ساعه يبقى كل 24 ساعه هو في ايه في شان مش كده ولا ايه وان اردت برضو اليوم اللي هو مقابل النهار يبقى هو برضه في شأن يبقى ك- كل نهار هو في شأن مع أن شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا مفهوم ولا لا ما دام شأنه لا ينتهي لا ليلا ولا نهارا يبقى لازم نشوف كلمة يوم دي نقول له ال ال ال الارتقاءات الكشفية اللي اكتشفنا بها أسرار الفلك علمتني إن بتقول الأرض كورة وبتلف حوالين نفسها في حركة وبتلف حوالين الإيه؟ الشمس في حركة بينشأ عن لفتها حول نفسها ليلا ونهارا وبينشأ عن لفتها حول الشمس فصول طيب ما دامت الأرض تدور يبقى قدر لي يوم كل منطقة همسك خط واحد مثلا من خطوط الطول لأن هي دي اللي بت إيه تبقى فيها ليل والنهار مش كده ولا لأ لما تجيب خط من خطوط الطول وابدأ له يوم نهار مش هياخد النص طيب الخط اللي بعده يبقى بدأ نهاره بعد قد إيه؟ بعد مدة الله طب وانت ليه هتاخد بالخط ده انت تاخد بالحركة بمعنى ان كل الارض ما تتحرك حركة يبقى بدأ يوم يبقى آه وانتهت غابت عن حتة يبقى بدأ ليل طب وهي دائرة دائما إذا ففي كل جزء من مليون لحظة من المليون من اللحظة بيبدأ نهار وينتهي وينتهي ليل اه يبقى اه يبقى اذا لما نقول كل يوم هو في شأن انت بتحسبها كل يوم اني ولا كل يوم الصين ولا كل يوم ليبيا ولا كل يوم ايه اه كل يوم بحته يبقى اذا هو في شأن لا ينتهي لان ما- خروج ليل ونهار لا ينتهي ابدا كل يوم يبدا كل س... كل لحظه يبدا ايه يبدا يوم كل لحظه يبدا يوم كل لحظه يبدا يوم الله اذا هو في ايه هو في شأن دائما في شأن دائما مش معطل يعني لا هو في شأن دائما لأن ما دام قال لك كل يوم تقول له يوم يوم من يوم الخلق جميعا وما دام يوم الخلق جميعا كل لحظة يبتدئ فيها يوم وينتهي فيها إذا فمعنى كل يوم هو في شأن تسميه يوم الآن أي كل آن هو في شأن لأن كل آن بيبدأ إيه؟ بيبدأ بيبدأ يوم يبقى إذا مما يجعل الحق يستحق الحمد أنه مالك يوم الدين لأن دي المسألة اللي هتفصل الفصل النهائي في كل ما يريح الذي تعب في الحياة نقول له لا انت هتروح ما ما فيش حد من زملائك او من اخوانك الانس ده هيبقى له سلطان عليك اطمئن على دي لانك انت هتبقى بقى مب... على طول مباشرة يبقى ده يطمئن مين؟ يطمئن العبد في يبقى إذا من ض... من من تمام ضمان الأمن في النفس البشرية أن يعتقد الإنسان باليوم الآخر إن فاته جزاء على عمله في الدنيا من جهد الناس له سيطمئن على أن جزاءه في الآخرة لن يفوته وحين يوجد الجزاء في الآخرة يكون أربى فائدة أربى فائدة ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا لدي حين أهديت له الشاة وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن رسول الله ترى رسول الله يحب لحم الكتف لحم الرقيق ده فلما جاء قال ماذا صنعت بالشاة قالت تصدقت بها وبقي كتفها قال كلها بقي إلا كتفها نعم كلها بقي انت بتقول اللي بقي كتف ده هو ده اللي راح انما اللي بقي ليه لان الكتف اخذناه لانفسنا وغير الكتف اللي انت تصدقت به قدمناه لنا في اليوم الاخره يبقى هو ده اللي باقي كلها ذهب الا ايه آه كلها بقي الا كتفها ده بي بي- بيدلنا على ايه بيدلنا على ان الأس الاصل الاصيل في النفع ان يكون النفع في يوم في اليوم الاخره الحصاله دي.
ايوه لان هو ده النفع اللي مش هينقطع احنا كنا قلنا في حلقه ان كل نعيم الدنيا مهما تنعم الانسان اما ان يفوتني النعيم واما ان افوت النعيم يبقى عظمه الاخره في الجنه ان النعيم لا يفوتني وانا لا افوت النعيم يبقى اذا من الخير ان يكون نعيمي هنا او نعيمي هناك لازم يكون نعيمي هناك يبقى صدق رسول الله في كلها بقي الا ايه الا كتفه آه. و- و- ولذلك دخل واحد على بعض الصالحين فقال له انا اريد ان اعرف أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة فماذا قال له انظروا إلى دقة ال- الجواب إشراقية الأداء قال له يا أخي إن الله أرحم بعباده أن يجعل موازينهم في أيدي أمثالهم ميزان كل امرئ في يد نفسه لأنك تستطيع أن تغش الناس انما تستطيع ان تغش نفسك أبدا. قال لك ميزانك في ايدك تستطيع ان تدرك انت من اهل الدنيا ام من اهل الاخره قال له كيف قال له اذا دخل عليك من يعطيك صله ودخل عليك من ياخذ منك عطاء بايهما تفرح فسكت قال ان كنت تفرح بمن يعطيك فانت من اهل الدنيا وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة ليه لماذا قال لك لأن الناس يحبون من يعمر لهم ما يحبون فالذي يعطيني يعمر دنياي والذي يأخذ مني يعمر آخرتي إذا فإذا كنت من أهل الآخرة أفرح بمن إيه؟ يأخذ مني أكثر ممن أكثر ممن يعطيني ولذلك كان بعض الصالحين إذا دخل عليه من يريد صلته يقف له ويقول مرحبا بمن جاء يحمل زادي إلى الآخرة بغير أجرة ما بياخدش أجرة منه بيديني إيه؟ بيديني زاد إذا فكلمة ملك يوم الدين دي قضية ضخمة من قضايا العقائد ساعة ما نعرف إننا كلنا مردودين إلى الإله كنا في الدنيا قد يرد بعضنا إلى بعض ولكننا في الآخرة لا نرد إلا لله وحده يبقى هذا أمر يطمئن على أن إيه المسائل كلها ستسير كما تحب وأنت الذي تضع الإيه الأساس فلو لم يقل الله مالك يوم الدين كانت تبقى قضية مشكلة لذلك كان الإيمان باليوم الآخر من قضايا الركنية في الإيمان ليه؟ قال لك لأن لو ما كانش فيه إيمان باليوم الآخر كان يبقى القوي يأخذ بقوته ويبقى الصالح المستقيم هو اللي خد مقلب لأن الذي لم يستقم أراح نفسه وأخذ كل شهواته في الحياة والذي استقام وعاش في حضن المنهج وتحددت حريته هؤلاء إن لم يكن هناك يوم الدين وربنا بس اللي يملكه كانوا يبقوا خدوا مقلب في حياتهم ودوكم هم اللي يبقوا ايه اللي يبقوا ارتاحوا فقول الحق مالك يوم الدين تصوير عقدي يدل على ان المبتدا من الله والانتهاء الى الله اذا لا نضيع بين القوسين في غير الله ما دام القوس الاولاني من الله والقوس الثاني الى الى الله يبقى احنا بقى نتأنزح ليه في وسط القوسين لا اله لا يبقى بين القوسين يجب أن يرد إلى مين يجب أن يرد إلى الله لاحظوا هنا شيء في في اللغة شيء يسموه ضمير الغيبة الغيبة زي ما تجيب اسم تا- زيد حضر أو زيد قابلته يبقى ده زيد ده غيب ولا م- غايب ولا مش غايب غايب إنما أنت قابلتك مش كده؟ انا تكلمت يبقى ده حاضر ولا لا يبقى اذا فيه كم حاجه غائب ها ومتكلم اللي هو انا ومخاطب اللي هو انت انا انا اللي بتكلم وانت اللي قدامي خاطب قرينتنا وا- واضحه انما كلمه هو دي اللي هي على زيد الاسماء الظاهره من الغيب كله لما اقول ايه لو كان الله قال الحمد لي كان يبقى ايه تكلم مش كده مم. انما قال الحمد لله لان الله غيب مم. لان الله غيب وقعد يتكلم ورب العالمين غيب ما هوش قدامي يعني وخدناها كلها بالايه بالعقديات والعقديات كلها غيبيه مفيش امر عقدي يجي في امر حسي ابدا لا ياتي امر عقدي في امر حسي ابدا اتقول انا اعتقد انني جالس في مسجد الاذاعه وقاعد في الشعراوي بيتكلم دي عقيده دي لانها امر حسي ما تدخلش في مقام الاعتقاد ولا الايمان ولا البتاع انا احس احس مش كده ولا ايه فلما يجي في الغيب يقول الحمد لله يبقى غيب ورب العالمين غيب ورحمن ورحيم غيب ومالك يوم الدين غيب خلاص مم. كان يجب ان يكون السياق اياه نعبد مش كده كان يجب ان يكون السياق في السوره ايه اياه نعبد لكن رحمة نقول السياق ده بيسموه التفات التفات يعني السياق كان لغيبه وبعدين بقى ايه اه كانك استحضرت الغيب الها واستحضرته ربا واستحضرته رحمانا واستحضرته رحيما واستحضرته مالك يوم الدين فبان امامك واصبح مخاطبا ان انتقل الغيب الى ايه الى حضور الخطاب بعد ما كان غيب بقى ايه بقى حاضر بعد ما كان علم يقين بالغيب بقى ايه عين يقين فما تقولش اياه بقى هيظل غيب لامتى بقى ده انت قعدت تجيب الصفات الغيب كده كده كده لحد ما ايه اختمرت صفات الغيب بقى في بقيت في محضر الشهود فقلت اياك نعبد واياك نستعين ساعة ما تشوف اياك نعبد العبارة كانت تؤديها نعبدك مش كده ونستعين بك ولا ايه لكن لما تيجي تقول ايه اقابلك ما يمنعش ان تقول واقابل فلان انما تقول اياك اقابل ما يمكنش تعطف عليه تاني يبقى مش هتقول الا هو مش كده ولا لا مم. يبقى اذا لما تقول اقابلك يصح تقول وفلان وفلان وفلان تبقى المقابله مش خاصه لكن اذا قلت اياك وتقدمها اه اقابل ما يقدرش تعطف عليه واحد تاني والاسلوب يفسد يبقى اذا يعني معناها اننا نخصك وحدك بالعباده بالك لو قال نعبدك وحدك ما تؤديش اياك نعبد ليه لان لما تقول نعبدك الذهن يم اول ما يسمعها يقول لك ويمكن هيعطف حد تاني لكن لما نقول اياك ونقدمها كده من اول الامر انحسمت من اول الامر انحسمت العباده لله وحده ليه ام قال لك لان العباده دي خضوع لله بيفعل ولا ولا تفعل ولذلك جعل الصلاه دي هي العباده ال- وجعل السجود هو منتهى الخضوع ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان المستقيم ده طب ده الإنسان بيعرفوه حيوان مستوي القامة مستوي القامة يعني مش مش قامته كده بالأرض مستوي القامة ولذلك لما يجوا يعدوا لواحد كبرياء ولا شمم وبتاع وحاجة يحب يعني مش كده؟ يبقى مستوي القامة دي يبقى له إيه؟ أعلى وله أسفل أعلى وهو هنا يقوم يجي الخضوع ده يروح ايه لو يلع اعلى ده يخليه اسفل انتهت المسألة. شو الخضوع بقى خضوع ال- خضوع المطلق فساعة ما تقول إياك نعبد أي نخضع وأقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد ليه؟ لأنه بيكور نفسه استواء القامة دي والراس المرتفعة الشمخة دي بتيجي عند موطئ الإيه؟
القدم عند موطئ القدم الله
يبقى إذا كان ذلك في القالب يمكن لو كان حكاية في القلب كده كنا ندريها على بعضنا وأنا انزل لله في الغيب وأنت تنزل لله في الغيب لا هو عايزنا ننزل انزلالة مش قلب بس قالب أمام بعضنا عشان نفضع عبوديتنا لبعض
الله تبقى عبادي عبوديتنا يبقى ما يجيش اللي أعلى مني ويروح يسجد لربنا بينه وبينه كده لا يقول له تعالى هنا واسجد كده اهو. علشان ال- ال- ال- اللي انت بحكم اوضاع ال- ال- ال- المجتمع انت عالي عليه يشوفك كده وانت يبقى عمال بنف- بيفضح لنا عبوديتنا له عشان ما فيش واحد بعد ذلك ايه يستعلى ولا يتكبر والادنى يشوف الاعلى برضه زيه يبقى اذا السوائيه في العباده هنا سوائيه في العباده تبقى تديني ايه عباده وعباده لواحد لان العباده لواحد تحميك من العباده لملايين سواك فلو لم تكن العباده لواحد لخضعت لكل ذي قوه في اي ناحيه من النواحي والله يريد الناس جميعا عبادا له وحده أسأله سبحانه وتعالى أن يخلص عبوديتنا له لنحظى بخير السيادة منه وإلى لقاء آخر إن شاء الله